سفر يشوع فلما سمع يابين ملك حصور أرسل إلى يباب ملك مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبال وفي العربة جنوب كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا الكنعانيين في الشرق والغرب والأموريين والحسيين والفرزيين واليابوسيين في الجبل والحويين تحت حرمون في أرض المصفى فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر فالكسرة بخيل ومركبات كثيرة جدا فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بميعاد وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم كي يحاربوا إسرائيل دي بقى كأنها حرب عالمية بقى الموضوع عمال يتصاعد لو تاخدوا بالكم كل شوية الحكاية بتشد المرة اللي فاتت كانوا خمس ملوك المرة دي ملوك بلا عدد كل ملوك المناطق المحيطة جت بيقولوا عدد الجيش مش محسوب كالرمل الذي بلا عدد في الكفر والخيول والمركبات كثيرة جدا وبرضه زي بفكركم كلمة جدا في وصف الإنجيل دايما تبقى كلمة عزيزة يعني ما فيش المبالغة اللي عمال على بطال لما تتقال جدا تبقى فعلا مقصودة في مكانها بتفكرني الحكاية دي بالقصة اللي حكاها القديس أو نقلت عن القديس أبو مقار أن ربنا مرة كشف لأبو مقار عن رؤية لأنه كان راجل صاحب رؤى يعني فشاف الأرض مليانة فخاخ من الشياطين الشياطين مليين الدنيا ومفخخين الأرض كلها بأنواع من التجارب والمشاكل والخطايا فهو لما شاف المنظر اترعب وقال يا رب من يستطيع أن يخلص مين ممكن يعدي ده كله فجات له إجابة ربنا بسيطة وصغيرة قال له المتواضعون يخلصون من وسط ده كله المتواضع هو اللي يكسب الحرب هو اللي يعدي من كل المهازل دي لكن أحيانا الواحد يجي له إحساس أن كل الدنيا مقلوب عليه الناس مقلوب عليه الشغل مقلوب عليه البيت مقلوب عليه هو نفسه مش راضي عن نفسه إحساس كده الزحمة وإحساس الخنقة بتاعة أنه الدنيا كلها ماشية غلط ومحوطان فقال الرب ليشوع لا تخفهم نفس الكلام لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل فتعرقب خيالهم وتحرق مركباتهم بالنار فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا عليهم فدفعهم الرب بيد إسرائيل فضربوهم وطردوهم إلى صيدون العظيمة وإلى مصرفوت مايم وإلى بقعة مصفى شرقا فضربوهم حتى لم يبق لهم طارد ففعل يشوع كما قال له الرب عرقب خيالهم وأحرق مركباتهم بالنار برضو الخيل والمركبات رمز دايما للكبرياء والعظم لأنه تلاحظوا أن يسوع لما ركب ركب على أتان وجحشن ابن أتان مع أن دايما مواكب الملوك كانت دايما الخيل أو الفرس فالفرس أو الخيل دايما رمز للقوة الأرضية أو الافتخار البشري عشان كده في آية في المزمور تقول الرب لا يصر بساقي الرجل ولا ب... بصا... ب... لا يصر بالخيل ولا يصر بساقي الرجل يعني ما يهموش يركب على حصان يعني ما... ما... مش هي دي الحاجات اللي تشد ربنا والخيل رمز القو... العظمة أو الفروسية ساعتها زي المدافع دلوقتي يعني الخيل ده فيتكعبلوا سهل قوي ان ربنا يعرقب خيالهم وتحرق مركباتهم بالنار طبعا يشوع معهوش مركبات خالص المركبات الحربية دي أسلحة زي النهاردة لما تقول يعني حاجة مش موجودة عند بقية البلاد لأن المركبة دي كان يقعد فيها أربعة خمسة زي الدبابات كده وتجري بيهم ويضربوا يمين وشمال والخيل بتسوق المركبة فما كل المشاة دول ما يقدروش عليهم أبدا فالمركبات دي كانت بتبقى مصدر قوة لأي جيش من ساعة مركبات فرعون لما غرقت في البحر الأحمر وهكذا أيضا المركبات بتاعة الجيوش دي كلها برضو خربت نفس القصة بنعيدها تاني أنه الحرب غير متكافئة والشيطان أقوى في حيله وفي مؤامراته والخطايا اللي حوالينا تبدو أصعب مننا لكن طالما ربنا بيقول ما تخافش يبقى ما تخافش وبتقول هتغلب يبقى هتغلب وهو ده اللي الواحد لازم يفضل يفتكره دايما انت اقوى بربنا والذين معنا اكثر من الذين علينا وان كان الرب معنا فمن علينا كل المعاني دي مهمة لانها هي رسالة الاساسية ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حصور وضرب ملكها بالسيف لأن حصور كانت قبل رأس جميع تلك الممالك وضربوا كل نفس بها بحد السيف لما يقول رأس كل الممالك تفكرنا بخطية إيه الكبرياء رأس كل الخطايا ورأس كل الممالك هي خطية الكبرياء والذات الذات تولد غضب وتولد إدانة وتولد حقد وتولد شهوات وتولد أذية وتولد قتل وممكن تولد زنا الكبرياء يولد كل الخطايا بينما التواضع علاج لكل الخطايا برضه فهنا لما بيقول ضرب حاصور رأس كل الممالك كأنه يعني داس على رأس الكبرياء اللي هي فيها أس الفساد فأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف حرمهم كما أمر موسى عبد الرب غير أن المدن القائمة على تلالها لم يحرقها إسرائيل ما عدا حصور وحدها أحرقها يشوع وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم أفكركم بحاجة بعد حادثة عاي فاكرين قرية عاي القرية الصغيرة اللي تسببت في المشكلة الكبيرة ربنا حس أنه طلبوا من الناس أن هم يحرموا كل شيء حتى الغنائم صعبة على الناس فقال لهم خلاص حرموا كل الناس لكن الغنم ممكن تاخدوها لنفسكم كأنه بسط الوصية شوية أو تساهل شوية في حتة عشان مستوى الناس فبقى من حقهم بعد كده عشان ما حدش يقول الله ده هنا بياخدوا بينهبوا حاجات اه ربنا قال لهم كده زي ايه زي ما الواحد مثلا يقول له واحد وصية وبعدين يحس انها اصعب منه كتير يقول له طيب تعالى نبتدي بحاجة اقل شوية بدل ما تصلي كل اليوم مش هتقدر على دي تعال نصلي الإجبية صبح وليل كبداية إيه رأيك بينزل شوية كناس مبتدئين هيبقى الإغراء صعب عليهم قوي إن يكونوا كل البهائم والخيرات دي يحرقوها فقال لهم طب خدوها بس ما, تحي... ما تستحيوش بني آدم يدخل وسطيكم الشر فبرضه دي تفهمنا إن ربنا ساعات يبسط الوصية أو يتدرج معانا في الوصايا عشان ننمو روحيا خطوة بخطوة وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادوهم كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع وهكذا فعل يشوع خلي بالكم التسلسل الحتة دي فيها تقليد كما أمر الرب موسى عبده وكما أمر موسى يشوع هكذا فعل يشوع وكما أمر يشوع شعبه هكذا فعل شعبه واخدين بالكم اللي بيحصل ده اللي بنسميه عندنا في الكنيسة التسليم أو التقليد احنا حياة الكنيسة مبنية على كلمة التقليد تقليد يعني ايه يعني المسيح سلم تلاميذه والتلاميذ سلموا الأسقف والأسقف بيسلموا أسقف من جيل لجيل لغاية النهاردة فلما يتقال على الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة تقليدية تقليدية يعني مش معناها بتقلد ولا معناها انها كنيسة جامدة ما بتتحركش لا كنيسة تقليدية يعني كنيسة رسولية تحافظ على التسليم وتهتم جدا بأن كل حاجة استلمتها ما تفرطش فيها لكن بالروح مش بالحرف يعني كنا بنصلي القداس عربي من سبعين سنة ما كانش في حاجة اسمها قداس عربي لكن وماله إذا كانت الناس مش قادرة تصلي نصلي عربي لكن يا ريت نعرف شوية قبطي عشان ده تراثنا الحلو لكن لكن بدل الناس هتصلي بالعربي وتعيش خلاص نصلي بالعربي برضه لكن مش هنغير في القداس مش هنلغي سر من الأسرار مش هنناقش مفاهيم أساسية مستلمينها من ألفين سنة لا اللي استلمناه لازم نحافظ عليه كما أمر موسى يشوع وكما أمر يشوع شعبه هكذا كما كان وهكذا يكون لم يهمل شيئا من كل ما أمر به الرب موسى فأخذ يشوع كل تلك الأرض الجبل وكل الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعرب وجبل إسرائيل وسهله من الجبل الأقرع الصعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون وأخذ جميع ملوكه وضربهم وقتلهم أنا في حتة طبعا مش محضرة حلوة هقول لكم ليه لأنها كل بلد من البلاد دي ليها معنى عند المفسرين وممكن معناها يشير إلى خطية محددة بس لأن هتقابلنا حاجة لا تقل عن 50-60 بلد في سفر يشوع أنا لقيت أن الموضوع ده تحول معانا إلى دراسة تقيلة شوية اللي يحب يوصل يدرس الحتة الموضوع ده يقرأ كتاب سفر يشوع بتاع بونا تدرس اللي كان معانا امبارح لأن هو جايب كل كلمة كل بلد والإشارة بتاعتها لأن المفسرين الأوائل وعلى رأسهم أوريجينوس بالذات كانوا يقولوا ما فيش كلمة ملهاش معنى حتى لو اسم بلد لازم ليها مغزى روح فكانوا يمشوا ورا كل كلمة ويقول لك دي مقصود بيها كذا المهم انها في الاخر تدينا حصيلة كل انواع الخطايا والشرور اللي بتقابل كل البلاد اللي بياخدوها دي عبارة عن انك بتكسب ارض برضه حكاية تكسب ارض دي في الحرب الروحية ليها معنى جميل شوية يعني ايه تكسب الشيطان تكسب الشيطان مش معناه بس انك تبطل خطية لا ده انت تبطل خطية وتتحول الخطية الى فضيلة لان في كلمة قالها مثلا معلمنا بولس الرسول يقول ايه مستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم يعني ايه يعني الواحد مش بس يحارب الشيطان عشان يتقي شره وما يغلطش ده الواحد يفضل يحارب عدو الخير لدرجة انه تتحول الرذيلة اللي كانت في حياته الى فضيلة اديكم مثل واحد بخيل بيموت في الفلوس حياته الفلوس زي زك زك راجل طماع حياته الفلوس محبة المال طبعا مخلياه مكروه ومخلياه أناني لما بيقرب من ربنا يسوع المسيح له المجد بتتحول الخطية دي مش مش بيبطل يحب الفلوس مش بيبطل يكنز لنفسه ده يقف قدام كل الناس ويقول له يا رب ها أنا نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف إيه اللي بيحصل ده بينتقم من الشر مش مجرد بيبطل الشر ده بينتقم واحد مثلا كان زي موسى كان زي بعض القديسين الأغسطينوس أو مريم المصرية أو كده دول عاشوا في الزنا فترة شوف لما يعيش في الزنا ما يقبلش بعد كده انه يتجوز حد ولا يعيش حياة جسدية طبيعية يعيش في بتولية وفي نسك بقية حياته بشكل أعلى من المستوى البشري العادي طب ليه بيعمل كده كأنه بينتقم من الشر كأنه بيقلب الخطية اللي كانت في حياته إلى فضيلة عكسها واحد كان لسانه ما بيجيب سيرة الناس وغلاط وكذاب تتقلب لسانه انه ما بيقولش غير كلام حلو جدا ما بيتكلمش غير على ربنا لسانه دايما يبشر لسانه دايما يشجع فاصبح لسانه مش بيبطل الخطية لا ده بيقدم الفضيلة واخدين بالكم ادي فكرة يكسب ارض يعني ايه لسانك ده انت كسبته للمسيح ولا لسه الشيطان له فيه حاجة افكركم بالتعبير اللي قاله ربنا يسوع المسيح له كل الكمال والمجد قال رئيس هذا العالم آتي ها وليس له في شيء كم واحد يقدر يقول الكلمة دي يقدر الواحد فينا يقول رئيس العالم يوم ما يجي ملوش عندي حاجة ملوش في لساني حاجة ملوش في عيني حاجة ملوش في أفكاري حاجة ملوش في بيتي حاجة ملوش عندي أي حسابات ليس له في شيء بالعكس كل شيء صار ملكا لله برضو يؤكد المعنى ده معلمنا بولس في رسالة الرومية لما بيقول ايه كما قدمتم أعضاءكم آلات اسم للخطية زمان قدمتوا أعضاءكم دي آلات اسم للخطية النهاردة تعالوا قدموا أعضاءكم آلات بر للمسيح يبقى الحكاية بتتقلب مش مجرد تبطل خطية المسيحية مش بتدعونا فقط ان احنا نبطل خطية لا ده المسيحية بتدعونا إلى التشبه بالمسيح إلى كل الفضائل أدي معنى يكسب أرض إنه الشعوب دي اللي هي جاية من عالم العبودية بقت هتملك الأرض والأرض هتبقى ملك لله وملك الشعب نكمل عدد 18 فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة لم تكن مدينة صالحت بني إسرائيل إلى الحويين سكان جبعون بل أخذ أخذوا الجميع بالحرب يذكر لنا التاريخ ان المجموعة الوحيدة اللي صلحت اسرائيل هم الجبعونيين او الحويين اللي من من بلد جبعون وكأن دول تسجل اسمهم لانهم طلبوا صلح مع ربنا يعني اللي بيدخل تحت رعاية ربنا اللي بيدخل في صلاة صلح مع ربنا بيتسجل اسمه الباقي كله بيتمسح كله بيمح اللي مش هيصالح ربنا على الأرض ملوش مكان في التاريخ ولا له مكان في السماء لكن لو عرفنا نصالح ربنا يبقى هيتسجل اسمنا ونبقى تبعه لأنه كان من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا فلا تكون عليهم رأفة بل يبادوا كما أمر الرب موسى برضو دي حكمة غريبة أوي يعني إيه الكلام ده كان من قبل الرب أن يشدد قلوبهم يعني خطة ربنا ان الجماعة دول هم اللي يهيجوا على الإسرائيل يمكن اليهود ما كانوش ناويين يقتحموا كل الشعوب دي لكن الشعوب دي هاجت واجتمعت عليهم من كل حتة في فلسطين وكنعان عشان ربنا عاوز في الآخر ان الشعوب دي تمحى خطة ربنا بعيدة قوي وكأنه عاوز يقول لنا ان في مشاكل تجيلك ما كنتش متوقعها وتبقى انت متضايق وتقول طب انا كان مالي ومال المشاكل دي والمشاكل دي تكون سبب خير كبير قوي ليك تجي لك تجارب وأيام صعبة تبقى أنت متضرر في الأول وتقول الحكاية دي أنا مش قدها وإيه لزومها طب ما أنا كنت في حالي ويطلع كل ده لخلاص نفسك ولأبديتك ولنموك الروحي ولقوتك الروحية وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرد العناقيين من الجبل من حبرون ومن دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل حرمهم يشوع مع عمود النور فلم يتبقى عناقيون في أرض بني إسرائيل لكن بقوا في غزة وجدت وأشدود فأخذ يشوع كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى وأعطاها يشوع ملكا لإسرائيل حسب فرقهم وأصباتهم واستراحت الأرض من الحرب وهؤلاء هم الملوك ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم في عبر الأردن نحو شروق الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق احنا كناس مبتدئين مش هنغوط قوي في الدراسة القرايات اللي تلاقوها في العهد القديم كلها أسماء ممكن تعدوها ممكن تجروا فيها شوية ما, ما, ما تتوسوسوش في الحتة دي لأن احنا بندور على المعاني لكن السجل ده اللي جاي ده اللي هيقعد يقول لنا البلد دي والبلد دي والبلد دي والملك ده والملك ده السجل ده يشبه ايه ده السجل اللي هيبقى لنا في السماء كام خطية عديت عليها في حياتك وغلبتها كام شيطان دست عليه كام تجربة خطيتها ومشيتها صح كل موقف وكل خطية وكل يوم وكل معركة كسبتها متسجلة في السبب لأن إيه قيمة البلاد دي لا البلاد دي النهاردة هي يمكن لها أثار أو اتمحت لكن القيمة الحقيقية هي الأراضي اللي انت كسبتها الأراضي الروحية هي الفضائل اللي انت كسبتها في الحرب الروحية هي الجهاد والخطايا اللي انت سبتها وانت بتحارب الشيطان كل ده متسجل إن كان الكتاب سجل لنا الأراضي اللي الشعب كسبها فالسماء مسجلة لنا الفضائل اللي احنا كسبناها فيمكن احنا بالنسبة لنا اه شوية مسميات لكن عارفين لما كل واحد يتقال عليه الإصحاح ده هيبقى فاكر كويس قوي كل الذكريات بتاعت كل حرب وكل مشكلة وكل تجربة وكل جهاد وكل خطية وقع فيها وغلبها في الآخر هيبقى سجل جميل ومفرح وهيبقى هو ده اللي يقف بيه في السم من وادي أرنون لجبل حرمون وكل العربة نحو الشروح سيحون ملك الأموريين الساكن في حجبون المتسلط من عروعير التي على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوق تخوم بني عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشرق وإلى بحر العربة بحر الملح نحو الشروق طريق بيت بشموس ومن التيمن حتى سفوح الفسجة وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الملكين دول اللي هم سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان دول اللي كان غلبهم موسى قبل ما يشوع يستلم وإذا كان يشوع يمثل العهد الجديد وإنجازات رب ربنا يسوع المسيح لينا فموسى يمثل العهد القديم وإنجازات الشعب القديم وعشان كده هتلاحظوا فكرة غريبة قوي هتحصل دلوقتي انه سبطين من الأسباط رأوبين وجاد ونصف سبط منسى هم 12 سبط عارفين الأسباط ولاد يعقوب 12 سبط سبطين ونص هيطلبوا من يشوع يقولوا له ايه قبل ليه نعدي الأردن احنا الحتة دي عجبانا ومستعدين نورثها بدل ما نعدي نهر الأردن ف يشوع هيسأل ربنا هيقول له مفيش مانع إذا كان ده يرضيهم بس خليهم يكملوا الحرب ويعدوا مع إخواتهم الأول ينظفوا كنعان كلها وبعدين يرجعوا يستلموا المنطقة دي تخيلوا معايا نهر الأردن بيفصل بين فلسطين ماشي وبين سينا والأردن في جنب فده اللي بيسموه عبر الأردن يعني شرق الأردن وغرب الأردن كان عندي غرب الأردن لكن شرق الأردن ده قبل عبور النهر فدول هيطلبوا ان هم يورثوا قبل ما يعدوا النهر دول يشيروا الى اليهود اللي هيوصلوا السماء الى العهد القديم اللي داخلين منه الابدي في ميراث ابدي للانبياء والقديسين بتوع العهد القديم طبعا ما دول برضه حرب مع ربنا لكن دول ما وصلوش لنهر الأردن يعني ما, ما اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم وتسمعون ولم يسمعوا فدول هيورثوا كأنهم شرق الأردن وبتوع العهد الجديد كأنهم غرب الأردن بس في طلب إن هم ما يورثوش غير لما إخواتهم يورثوا فاهمين المعنى؟ لازم يدخلوها مع بعض فقول لهم لا حطوا عزالكم هنا وسيبوا ستاتكم وعيالكم وتعالوا كل الرجاله معانا نحارب الاول ونشيل كان عندي كلها واخواتكم يورثوا وبعدين ترجعوا تستلموا ارضكم. ده نفس التعبير اللي قاله بولس الرسول في عبرانيين 12 لما قال لانهم لا يكملوا بدوننا. يعني لغايه دلوقتي ابونا ابراهيم مستني ياخد اجره السماوي في الملكوت. نقول له ابونا ابراهيم ده انت بقالك كذا الف سنه. وكملت جهادك وحاجة زي زي الفل يقول لا مستنيكوا تخلصوا مستنيكوا انتوا كمان توصلوا طب داود النبي برضه انا مستني طب سليمان طب كل يشوع نفسه كل دول مستنيينا في السماء لا يكملوا بدوننا نورث معاهم صحيح هم مش هيشوفوا كل يعني ما شافوش العز اللي احنا فيه ما كانوش بيشيلوا المسيح على ايديهم دلوقتي زي زي ما احنا النهارده ما كانوش بياكلوا المسيح اكل العز اللي احنا فيه اكتر من العز اللي هم شافوه لكن هم سبقوا ورثوا او حطوا رجليهم في الارض قبلنا هذه المعنى عشان كده بيقولوا الميراث اتقسم اتنين كأنه جزء شرق الأردن إشارة للعهد القديم وجزء غرب الأردن إشارة للعهد الجديد واللي غرب الأردن أكتر كتير إشارة برضو إن إيه المدعوين في العهد الجديد مش بقى شعب بعينه شعب إسرائيل ده كل الشعوب مدعوة للخلاص وتقوم عوج ملك باشان من بقية الرأي على جرمون وسلخة على, كم على كل باشان إلى تخم الجشورين والمعكيين ونصف جلعات تخوم سيحون ملك حجبون موسى عبد الرب وبنو إسرائيل ضربوها الجزء اللي قبل ما يشوع وأعطاها موسى عبد الرب ميراثا أهو للرأوبينيين ولاد رأوبين والجاديين ولنصف سبط منسك واحد يقول الله مش كان يصح ان يهوذا يستلم الاول هو انتوا فاكرين مين البكر يهوذا ولا راؤوبين البكر اول ولاد يعقوب اللي هو اسرائيل جسديا كان راؤوبين لكن هذا البكر راؤوبين ده ما مشيش صح وتعدى على مضجع ابوه فابوه يعني ما بقاش مقدره أما يهوذا فأخذ البكورية بأخلاقه وباجتهاده وبدفاعه عن يوسف أخوه عن بنيامين أخوه فيهوذا أصبح البكر الروحي فيهوذا ياخد كرامة أكبر عشان يبقى إشارة إن اللي جاي من سبط يهوذا هو المسيح الحقيقي فاهمين المعنى؟ المسيح لو المجد بيتسمى البكر مع انه مش بكر اسرائيل من الناحية الجسدية لان مش من راؤوبين راؤوبين هيورث قبل الأرض لأنه هيبقى إشارة للعهد القديم اللي واخد البكورية بالجسد بس لكن المسيح عاوز يدينا معنى البكورية بالروح يعني لسه حد امبارح بيقول لي هو احنا ولاد ابراهيم بالجسد قلت له لا احنا مش ولاد ابراهيم بالجسد احنا ما احناش في الاسباط ولا احنا تبع اسماعيل كمان امال احنا تبع مين احنا تبع شعوب اخرى تبع حام ابن نوح مثلا لكننا أولاد إبراهيم بالإيمان هي دي البكورية الجديدة فكلنا صرنا أبكار بالمعنى الجديد مش على مستوى التناسل والجسد لا خلاص ولكننا صرنا أبكار لأن إبراهيم أصبح أبو كل المؤمنين حتى كلمة إبراهيم معناها كده أب جمهور من الأمم وهنا بولس بقى شرحها باستفاضة في رومية أربعة عشان يقول لنا كلنا دلوقتي لينا في إبراهيم مش على مستوى الجسد إنه جدنا بالجسد لا ده جدنا بالروح بالإيمان هؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيل يبقى حكالنا الأول عن الملوك اللي ضربهم موسى كعهد قديم وهنا بيحكي لنا عن الملوك اللي ضربهم يشوع إشارة إلى مجد العهد الجديد هتلاقوهم أكتر كتير قوي من اللي ضربهم موسى شوفوا بالرغم أن موسى يبدو أعظم جدا من يشوع إلا أنه اللي عمله يشوع أضعاف أضعاف اللي عمله موسى من ناحية الحرب برضو دي تؤكد فكرة أن يشوع يرمز إلى يسوع له المجد اللي هيملكنا كل حاجة وأعطى يشوع لأسباط إسرائيل ميراثا حسب فرقهم في الجبل والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب والحسيين والأموريين والكنعانيين والفرزيون والحويون واليابوسيين ملك أريحة واحد ملك عاي التي بجانب بيت إيل واحد ملك أورشليم واحد ملك حبرون واحد ملك يرموت واحد ملك لخيش واحد إلى آخر الإصحاح يقول إيه جميع الملوك واحد وثلاثين واحد وثلاثين ملك لكن كل اللي يذكروا لموسى كانوا ملكين يعني وعشان كده كده يبقوا كملوا 33 ملك وده عمر السيد المسيح له المجد على الأرض 33 سنة وشاخ يشوع الأيام جريت بقى ويشوع كمان كبر يعني طبعا الحروب دي جه سردها كده بسرعة لكن دول 31 ملك ب 31 حرب القصة خدت لها سنين طبعا وشاخ يسوع تقدم في الأيام هو شخص عيب بس لسه فاضل 11 إصحاح فما حدش يفتكر إن إحنا هنروح النهارده لسه لسه معانا وقت فقال له الرب أنت قد شخت تقدمت في الأيام وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك خلي بالكم المعنى ده ساعات الواحد يكبر لكن ربنا يقول له انت صحيح كبرت لكن لسه في ارض كتيرة قوي قدامك تمتلك يعني ايه دايما الواحد يحس بكده طب انا هعيش قد ايه ده انا عشت كل ده وبالكاد اتعلمت لي حاجة قد كده بالعافية يمكن في خطية بطلتها ولا قلت من حياتي هتعلم امتى المحبة والصبر والطاعة والوداعة وطول الأناة وال... الكلام اللي بيقولوا عليه ده هجيبه ده امتى كل ده قد بقيت ارض كثيرة للامتلاك ده الحكاية ملهاش اخر والواحد كبر بصوا دي معناها ايه ان مهما الواحد كبر روحيا يبص قدامه يلاقي قد بقيت ارض كثيرة للامتلاك مهما كبرت مهما شبعت من ربنا شوفوا ده 31 ملك وكبر كبر روحيا خلينا نقولها كده يعني تقل روحيا بقاله عمار قديم مع ربنا لكن بقيت أرض كثيرة للامتلاك هو ده اللي كان بيخلي القديسين بتوعنا يبصوا يلاقوا السكة ما بتخلصش إلى قياس قامة ملء المسيح يبقى القديس منهم منور وحالته حال من جماله ولسه شايف السكة طويلة ولسه شايف الجهاد طويل ولسه عاوز يتوب ولسه عاوز يسهر ولا طب ليه ده كله لأنه هو حاسس أنه بقيت أرض كثيرة للامتلاك أنه المسيح له المجد ما ملوش آخر وإحنا عاوزين نبقى شبهه فالحكاية ملهاش آخر هذه هي الأرض الباقية كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطين الخمسة الغزي من غزة والأجدودي من أجدود والأشقلوني والجتي والعقروني والعويين طبعا الكلام ده لو واحد منكم ذاكر بقى بعد كده سفر القضاء وصمويل الأول وصمويل الثاني كل البلاد دي هتيجي ذكرها بعد كده كبلاد يهودية واخدين بالكم خلاص ما بقتش بلاد وثنية ولا بلاد الأموريين كل البلاد دي أصبحت تابعة لليهود برضو أنا مش عاوز أدخل معاكم في قضية سياسية ضخمة اللي لغاية النهاردة مصارة يا ترى الأرض دي حق مين حق اليهود اللي فيها اللي خدوها اهو في يشوع واضحة خدوها بالدراع اهو ولا حق القبائل اللي قبلها وهل الفلسطينيين اللي موجودين النهاردة هم فعلا أولاد الشعوب دي لو كانوا أولاد الشعوب دي يبقى لهم حق في الأرض لو هم فعلا ينتسبوا للأموريين والفرزيين والحسيين والحويين واليبوسيين لو طلع ان في نسب فعلا وامتداد يبقى دول قبل اليهود ولا الفلسطيني الحاليين أغلبهم جايين من شعوب أخرى زي العرب فيبقى اليهود في الحالة دي من زمن يشوع 1500 سنة قبل الميلاد هم الأقدم فاهمين الفكرة طبعا دي عاوزة دراسات دراسات سياسية النهاردة كل واحد بيدعي ان الارض حقه ماشي اليهودي بيدعي ان الارض حقه ليه لانه واخدها من زمن يشوع يشوع ده سبق المسيح بحوالي 1400 سنة طيب قبل ال 1400 سنة كان في قبائل في المنطقة دي لو الفلسطينيين بتوع النهاردة بيقولوا ان دول هم اجدادهم يبقوا هم اقدم من اليهود لكن لو ما كانش ليهم علاقة بال بال بالقبائل دي وده غالبا ما لهمش علاقة يبقى هنا اليهود ممكن يكونوا أقدم فالقضية شائكة والسياسية طبعا واليهود بيحاولوا يدعوا أن الأرض أرضهم من وقت يشوع وإنما اطردوا منها بعد المسيح له المجد وتشتتوا في الأرض من 70 ميلادي لغاية ما رجعوا 1948 عدد أربعة كل أرض الكنعانيين ومغارة الصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريين أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل بص أنا في عدد ست كل ده يا جماعة كان كلام ربنا من عدد واحد يقول قال الرب أنت شيخ تقدمت في الأيام وبقيت أرض كثيرة للامتلاك وابتدى يقول له إيه الأرض اللي قدامه ماشي كل ده منسوب لربنا فعدد ستة يقول إيه أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل إنما أقسمها بالقرعة لإسرائيل مل مل ملكا أو ملكا كما أمرتك والآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة أسباط ونصف سبط منس ليه تسعة ونصف عشان في اتنين ونصف استلموا خلاص قبل الأرض قبل ما يعدوا هم صحيح دخلوا معاهم يحاربوا لكن هيرجعوا خلاص الأرض اللي استلموها وفي تسعة ونص اللي قلنا أشار العهد الجديد كده يبقوا 12 ماشي آه نصف سبت مناس معهم أخذ الرأوبين والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق ده اتنين ونص كما أعطاهم موسى عبد الرب برضه هعدي البلاد عشان ذكرها ما بعرفش أقراها كلها عدد 14 يقول لكن لسبط لاوي لم يعطى نصيبا هندرسها دي قدام وقائد الرب إله إسرائيل هي نصيبه كما كلم طب واحد يقول اللي خبطونا ازاي 12 هتتوزع 12 قسم وسبط لاوي مش هياخد قسم برافو عليكم شاطرين هم اصلهم متوزعين على 13 مش 12 ليه يوسف ابوه بارك له وقبل ما يموت وقال له هتاخد نصيب اتنين من اخواتك ولادك يا يوسف اللي اتولدوا وانا ما شفتهمش بعيني لما اتولدوا افرايم ومنسى دول يتحسبوا ولادي انا لأن هو اتحرم من يوسف سنين طويلة وكان بالنسبة له يوسف ده قام من الموت لأنه فكر ومات فقال له افرايم ومنسى هيبقوا ولاد أنا فكده كأن الأسباط بقوا 13 لكن سبت لاوي ربنا قال ده بتاعنا ما تديلوش أرض أرضه عندي سكنوه وسطيكم واصرفوا عليه لكن سبت لاوي مش هياخد أرض فهتتقسم 12 برضه فاهمين الفكرة وهتيجي فكرة ان سبت لاوي ده المكرسين او اللي هم بتوع روح العهد الجديد اللي عينهم مش في الارض ال 12 اللي بيورثوا الارض دول شعب اسرائيل اما لاوي هيجي ذكره بعد شويه مش النهارده يعني على ان دول المكرسين والمخصصين لخدمه ربنا دول يستلموا المذبح يستلموا الذبايح يسكنوا وسط ال 12 سبت يقدسوا كل الاسباط بسكنهم وسطيهم يخدموا ربنا ويركزوا في ربنا ويقولوا نصيبي هو الرب. يوسف ما اتحسبش واتحسب اتنين ولاده بس. يجي ذكر شخصية غريبة شوية في عدد 22 يقول ايه وبلعام بن بعور العراف قتله بنو اسرائيل بالسيف مع قتلاهم حاجة غريبة قوي بلعام بن بعور ده لما تقروا قصته في سفر العدد كان محسوب نبي وقال نبوات دقيقة عن تجسد المسيح لكن بلعام ده صاحب الحمار لو تفتكر بلعام ده كان ذمته واسعة كان عنده روح النبوة صحيح لكن كان مؤاب ملك مؤاب عاوز يشتريه بالفلوس ده قبل يشوع الكلام ده ففضل يغريه ويشتري ذمته وهو يقول له لا ما اقدرش اقول اللي غير اللي ربنا يقول له يقوله وبعدين هو اللي اشار على مؤاب قال له بص عاوز الناس دول ربنا يلعنهم هقول لك ربنا يغضب عليهم ازاي انا فاهم شغل ربنا كويس وان كنت ماليش في ربنا عارفين اللي يكون فاهم شوية يعرف يقول كلام روحي كتير وفاهم كويس قوي الدنيا ماشية ازاي لكن ملوش هو بينه وبين ربنا مفيش علاقة قال له دخل وسطيهم الستات الوثنيات يخلوهم يقعوا في الزنا وفي الوثنية كده ربنا لازم يغضب عليهم وكده تغلبهم من غير ما تتعب لكن انا ما اقدرش العنهم ربنا يقول لي لعنتهم ازاي من غير ما تقول بلعام ده اللي تنبأ نبوات مظبوطة انحرفت بقية حياته فلم يلقب بالنبي لقب بالعراف والعراف دي اللقب بتاع الوثنيين لما يتنبأوا فاهمين الفرق بين العراف والنبي النبي ده يعني بيقول كلام ربنا العراف ده اللي بيفتي وحتى لو قال حاجة صح ربنا بيكره جدا العرافين دول لأنهم يمثلوا قوى الشر عشان كده ما حدش فيكم أبدا يروح يسأل مشورة من شخص آآ آآ اللي بيعملوا الحاجات الغريبة دي قتلوا بنو إسرائيل بالسيف خد نصيبه زي نصيب الأمميين بالظبط وهلك مع الوثنيين وأعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم وآخر آية في الإصحاح يقول أما سبط لاوي فلم يعطيه موسى نصيبا الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم هاخد حتة أخيرة دلوقتي وبعدين نريح كمان شوية في بقى شخصية هنا نسيناها شوية شخصية مين الجدع اللي اسمه كالب بن يفنى ده راح فين في الزحمة طب ده يسوع هو اللي واكل الجو وكالب ابو قلب حلو ده وهو اللي قعدنا نقول كالب ويسوع كالب ويسوع هم دول اللي ورثوا كل حاجة يسوع والقلب وكل قلب يمشي معاه طب لازم نشوف نصيب القلب ده ايه هذه التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياها على عذار الكاهن ويشوع بن نون كان يتقال الكاهن قبل يشوع القائد هعدي أه الحتة دي وادخل على عدد ست فتقدم بنو يهوذا إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب بن يفنى القنزي ده أتاري إن كالب ده كمان من سبط يهوذا عشان كده إشارة للمسيح ما هو يسوع ربنا والعذراء جايين من سبط يهوذا أساسا عشان كده احنا نقول شيرين ماريا فخر يهوذا يعني الست العذراء أفخر ما أنتجته يهوذا دي هي أحلى إنتاج ليهوذا أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهد ده كالب بيكلم يشوع ودول زملاء من زمان من 45 سنة هيقول له فاكر زمان ما هو الاثنين عجزوا خالص دلوقتي احنا عدينا سنين طويلة فيقول له فاكر لما كنا جاسوسين مع بعض فبيقول له أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع كنت ابن أربعين سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض فرجعت إليه بكلام عما في قلبي ما هو كالب وقلبه حلو فبيقول أنا رجعت وقتها وقلت كل اللي في قلبي قلت الأرض جميلة وقلت ربنا هيديها لي وكل العشرة التانيين قالوا الأرض حلوة بس مش هنوصل أبدا وأما أخواتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي سلام على القلب اللي يقدر يقول لربنا أنا قد اتبعتك طول حياتي تماما أنا مشيت وراك مظبوط في كل حاجة يا رب أما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا إن الأرض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد لأنك اتبعت الرب إلهي تماما يعني موسى زمان قال لي كده قال لي الأرض اللي دوستها برجليك يا كالب هتاخدها لأنك أنت قلت كلام حلو من قلبك وقلت ربنا هينصرنا ويملكنا الأرض والآن ها قد استحياني الرب كما تكلم هذه الخمسة واربعين سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر والآن, والآن ها أنا اليوم ابن 85 سنة فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب والخروج وللدخول عاوز يقول له شوف أنا بقى فاتحة القصة دي 45 سنة وبقيت 85 سنة ولسه بحالي ولسه اقدر احارب ولسه اقدر ادخل واخرج هنا المعنى ده القديسين بقى عجبهم قوي ان القلب اللي متعلق بربنا ما يفضل سخن على طول ما يشيخش ابدا القلب اللي يحب ربنا ما يشيخش ابدا تستغرب لما تلاقي شيخ عجوز قديس لكن مشاعره زي مشاعر الاطفال طب ده يعني مع السن برضو المشاعر ممكن تتغير ممكن تبرد لا ده هم يقول كده منتظر الرب يجددون قوة يتجدد مثل النسر شبابك ولاد ربنا ما يعجزوش أبدا روحيا ما يعجزوش روحيا هنا الكلام على المعنى الروحي طبعا فيبقى مهما طال العمر ومهما كبر الواحد ممكن جسده يبقى ضعيف جدا لكن روحه نشيطة جدا وقلبه سخن جدا فيقول يرفعون أجنحة كالنسور يمشون ولا يتعبون يجرون ولا يعيون يمشون ازاي ودول 85 سنة وبعد كده لا يمشوا يمشوا روحيا يجروا كمان وما ينهجوش واحنا الشباب ننهج ليه ننهج في الطريق الروحي تقف قدام ساعتين تقول آه كده بقى اروح وانا ايه اقعد لي عليها شهر لا ده هم يبقوا عايزين كل يوم قداس يمشون ولا يتعبون يجرون ولا يعيون لأنهم منتظروا الرب لم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول يبقى كل حرب لو تاخدوا بالكم فيها إيه فيها خروج وفيها دخول خروج من إيه خروج من الدنيا ودخول على السماء خروج من الخطية ودخول على الفضيلة كل حرب كده كل حرب تحاربها مع الشيطان فيها خروج وفيها دخول فاكرين الكلمة اللي قالها يسوع له المجد في مثل الراعي الصالح بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أدعوها بأسمائها و... وأخرجها ويقول تدخل وتخرج وتجد مرعى نفس الفكرة برضه أدخلها عندي في الكنيسة وأخرجها من الكنيسة على السماء عشان أديها المرعى الأبدي فالآن أعطيني هذا الجبل ده كالب بقى بيكلم يشوع القلب بيقول يسوع إيه يقول له اديني بقى جبل اديني جبل اصعد عليه وايه اشبع بيك يا رب القلب اللي يحب ربنا يسوع يقول له انا عاوز جبل انا مش عاوز حته واطيه انا عاوز حته عاليه طب جبل ايه ده الجبل ده مش حاجه حلوه تورثه هتزرعه ازاي ده وترعى غنمك ازاي بتاع يقول له لا انا عاوز جبل اعطيني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم لانك انت سمعت في ذلك اليوم ان العناقيين هناك والمدن عظيمه محصنه لعل الرب معي فاطردهم كما تكلم الرب شوفوا كالب ده لذيذ ازاي كان ممكن ياخد بصراحه اي ارض غلبوها ده هو له الاولويه ده الوحيد اللي واخد وعد من موسى زيه زي يشوع ثم انه رأس يهوذا يعني سبط يهوذا هو الاول في في التقسيم برضه لان هو البكر الروحي كده كده هيتقسم يهوذا وهياخد اكبر قطاع لكن كالب بدل ما ياخد ارض خلاص استلموها وخلاص طردوا ملوكها يقول له بص اديني الجبل ده اللي لسه مسكون بالعفاريت وسيبهولي العناقيين دول زي الجبابره زي بتوع عماليق ناس طوال قوي فكانوا يسموهم العناقيين كان رقبتهم عاليه كده فقال له سيبهم لي دول انا اطردهم تطرد انت هتحارب تاني وبعد السن ده اه امال ايه طب مش كفايه اللي فات لا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام لسه كتير لا انا هحارب وهطردهم وهاخد انا الجبل شوفوا حماس كالب شخص متحمس لربنا لاخر حياته لسه عاوز يصلي ولسه عاوز يتوب ولسه عاوز يخدم ولسه سخن وما بيشبعش بالروحيات متحمس يستزيد كل مدى فباركه يشوع طبعا يسوع له المجد يبارك كل قلب متحمس للنمو الروحي يبارك كل غيرة حلوة لطلوع الجبل والصعود في التأملات والحياة السماوية فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب بن يفنى ملكا لذلك صارت حبرون لكالب بن يفنى القنزي ملكا إلى هذا اليوم لأنه اتبع تماما الرب إله إسرائيل حبرون دي بقى هقول لكم معناها إيه من ضمن يعني الأسماء اللي احنا ما قلناش معناها حبرون معناها اقتران أو زواج أو مشاركة فهذا القلب الذي أحب الله حب حقيقي وآمن بوعده واتبعه تماما يقترن بي للأبد فاهمين المعنى؟ حبرون تبقى ميراثه يعني ايه يعني يقترن به الى الابد ثم ان حبرون دي بالذات اهم بلد في المنطقة من الناحية الروحية عارفين ليه في المنطقة دي في حبرون اندفن ابراهيم وسارة مدفون اظن يعقوب ورح والليئة في المنطقة دي مدفونين كل الاباء فكالب بن يفنى بيحب القديسين اجداده فقال له انا عاوز الحته دي اديني دي بالجبل اللي فيها عاوز جبل اطلع فيه واعيش في تأمل مستمر مع الله عاوز قديسين اجدادي افضل في عشرة معاهم كل واحد مقترن بعروسته وعاوز انا اقترن بالرب الى الابد كما في حبرون لأنه اتبع تماما الرب إله إسرائيل واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل العظ... الأعظم في العناقيين الحبرون دي كانت أهم بلد عند العناقيين وكانوا يسموها قرية أربعة أو القرية الرباعية دايما يقولوا برضو إشارة إلى جهات الأرض كلها يعني تحولت حبرون من ملك الدنيا ب... بجهات الدنيا الأربعة إلى جبل ملك السماء في اقتران بالمسيح له المجد وفي عشرة مع القديسين ده نصيب مين نصيب كالب القلب يبقى القلب اللي يحب ربنا نصيبه الحياة السماوية نصيبه اقتران دائم بالمسيح نصيبه عشرة القديسين ولا يعود يسمى قرية أربع يعني ما يعودش تبع الدنيا الرباعية بجهات الدنيا الأربعة ما تستاهلش وما تسواش فيتغير اسمها إلى حبرون واستراحت الأرض من الحبر استراحت دي عشان اشرحها هتاخد سبع دقايق ناخدها ولا نقول بعد الظهر طيب استراحت الارض من من الحرب دي بقى نفتح لها عبرانيين اربعه ليه لانه هي كلمة تبدو بسيطة لكن طبعا بولس الفيلسوف ما يعديش حاجة بالسهل أبدا فعمل منها قصة طويلة أوي قال هم ارتاحوا ولا ما ارتاحوش طبعا حسب النص هم ارتاحوا لكن بعد كده بيقول انا قريت في مزمور 95 لداود النبي ده داود ده جه بعد يشوع بفترة انه بيقول ان احنا يا رب عاوزين نرتاح طب اذا كان اذا كان يشوع ارحهم طب هم بيطلبوا راحة ليه يعني اخر مزمور 95 يقول ايه تعالوا نقرا المزمور الاول مزمور 95 فمزمور 95 يقول هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا بدل جاب سيرة الخلاص يبقى بيتكلم عن المسيح والعهد الجديد على طول بدل جاب سيرة الخلاص نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابس هلما نسجد ونركع ونكسو أمام الرب خالقنا لأن هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده اليوم خلي بالكم بقى إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية يوم مسة ده يوم ربنا غضب على موسى ليه موسى كان محموق ومتضايق فقال له كلم الصخرة قام ضرب الصخرة مرتين فزعل ربنا من موسى وهارون وقال لهم انا مش قلت كلموا الصخرة ضربتوها مرتين دي بوظتوا الرمز الصخرة تتضرب مرة واحدة عشان دي إشارة للصليب تضربوها مرتين كأنك بتصلب ابن الإنسان مرة أخرى كأنك بتستهين بالخلاص اللي عمله بالصليب والفداء فده اسمه يوم مريبة أو يوم مسة وأصبح يوم وحش في حياة موسى وعشان كده قال له مش هتدخل كنعان يا موسى طبعا احنا قلناها بطريقة تانية انه قال له مش هتدخل كنعان عشان حاجة تانية مش هقولها لك دلوقتي عشان ما ينفعش انت يا موسى تورثهم كنعان لازم يسوع لازم يشوع هو اللي يدخل بيهم عشان ده اشارة للمسيح فبيقول حيث جربني اباءكم اختبروني ابصروا ايضا فعلي يعني برضو في اليوم ده استفزوني وفضلوا يقولوا ما فيش مية ومتنا ونرجع مصر واللغة بتاعتهم اللي أربعين سنة مقدت ذلك الجيل ربنا بيتكلم على شعبه بيقول أربعين سنة مقدت في كرهت الناس دول طبعا هو ما يقصدهاش في معناها الحرفي ربنا ما بيكرهش لكن يعني مقط الشر بتاعهم العند بتاعهم وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي يعني ما فيش فايدة حاولت مرارا نعرفهم طريقي ما فيش مش راضين يفهموا فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي هي دي بقى اللي هيقف عندها بولس قال انا اقسمت مش هيدخلوا الراحة ايه يا رب مش هيدخلوا الراحة ازاي ده داود بيقولها بعد ما يشوع قرحهم ما هم الكلام اللي انت بتقوله ده يا رب دخلوا وارتاحوا خلاص واستراحت الارض وسكنوا الارض وورثوا كنعان فما- فبولس بقى يقول يا جماعة إذا في راحتين الحكاية بقى في راحتين مش راحة واحدة راحة شعب إسرائيل آخرها إيه؟ كنعان لكن بدل بيقول أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي يبقى في راحة تاني أهم من كنعان هو ورثهم كنعان بس اعتبرهم برضه ما خدوش راحة فنشوف بولس هيشرحها إزاي عبرانيين أربعة فالمخف من بداية الكلام كده أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته هنا بقى بيتكلم أن ربنا وعدنا ياخدنا راحته راحته تبقى السماء تبقى الأبدية يرى أحد منكم أنه قد خاب منه من إيه؟ من الوعد تاني اسمعوا الآية دي لأنها آية مهمة فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه منه يبقى إيه من الوعد يعني في وعد إن إحنا نروح السماء لكن ح- خافوا حسبه لأن في ناس بتخيب من الوعد يعني بتسقط في الامتحان يعني ما بتاخدش الوعد خابت ما مشيتش صح طبعا هو بيستشهد بالمعنى ان بتوع اسرائيل مع كل اللي عمله ربنا مطلعهم من مصر عشان يورثهم كنعان خابوا في السكه فواخدين وعد من وقت موسى يطلعوا من مصر ويورثوا كنعان لكن خابوا فلم يرثوا كنعان لكن ولادهم ورثوا لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك يعني عاوز يقول احنا السيناريو بتاعنا النهاردة هو نفسه اللي كان بتاع اليهود من 2000 سنة هو نفس القصة ربنا مخرجنا بعمل معجزي عشان يودينا الأبدية زي ما خرجهم من مصر عشان يسكنهم كنعان فزي ما ضاعوا في غير في مننا هيضيعوا ربنا يرحمه لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا يعني دول عشان ما تمسكوش بالإيمان ضاعوا في السكة ما وصلوش لأننا نحن المؤمنين ندخل الرحم يعني الوعد كده اللي عنده إيمان يدخل الرحم كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي هنا بيستشهد بالمزمور إن الغير مؤمنين قال أقسمت في غضبي مش هيدخلوا السماء فاهمين كأن سوري يعني ربنا اتنرفز كده وقال طب مش هيدخلوا السماء طبعا هو ربنا بيتنرفز لكن هو بيعبر لنا بالطريقة البشرية اللي نفهمها إذا كان في عندهم ده إذا كانوا اليهود عناديين وحاول معاهم مرارا كثيرا يعلمهم طريقه ويثبتهم في سكته وكل شوية يقولوا لأ ويطلبوا مش عارف مرة مية ومرة أكل وكل شوية يقولوا مصر مصر مصر طيب مفيش كنعان فكمان لما الواحد فينا يتعمد ويبتدي السكة مع ربنا ويفضل قلبه طول النهار في الدنيا هياخد نفس المصير هيبقى ملوش راحة لأن الراحة للمؤمنين هو كله عاوز ي- بولس يرفعنا من يشوع ليسوع هتبان دلوقتي من راحة كنعان لراحة السبت فبيقول عشان كده مزمور 95 قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي مع كون الأعمال التي قد أكملت منذ تأسيس العالم ده هيناقش حتة تالتة كمان بولس بقى لما بيغوط بالحياة بيبقى ممتع هيقول ده في راحة تالتة راحة تالتة ايه بس احنا عرفنا الاتنين لما نعرف التالتة قال ما هو أول مرة تيجي سيرة الراحة جت امتى بر- منذ تأسيس العالم ليه لما ربنا خلق الدنيا قال ايه واستراح الرب فأصبح في حاجة اسمها راحة ال- آه، ربنا اللي هي آه، ربنا ارتاح في اليوم السابع دي أول راحة فاحنا اتخلقنا عشان نرتاح لأن احنا اتخلقنا في السادس المفروض كان ربنا عاوزنا نفضل في راحته فاهمين ازاي؟ فخلقنا عشان نفضل فرحانين بيه احنا عملنا العملة في السابع بوظنا الراحة الأولانية فاختار شعب ووعده براحة أرضية ما استهلوش يوصلوا لها وأقسم في غضبه لن يدخلوا راحته ففضل راحة أخيرة هي الراحة الأولانية الحقيقية اللي هم يفضلوا في عشرة ربنا إلى الأبد فبيقول مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم لأنه قال في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله وفي هذا أيضا لم يدخلوا راحته يعني حتى لو كان ربنا ارتاح في السابع السابع اللي هو السبت ما عادش راحة لربنا خلي بالكم المعنى ده عشان هيحل لنا مأساة السبتيين دلوقتي بمعنى ايه هل مشكلة اليهود اتحلت او مشكلة البشر اتحلت في السابع لا ما تحلتش في السابع الناس اتخلقت في السادس وغلطت وبوظت الراحة بتاعة ربنا ولم يدخلوا راحة ربنا واطردوا من الجنة والشعب المختار هو كمان ممشيش في الإيمان فما ورثش راحة كنعان أو ورث راحة كنعان لكن برضو ربنا بيقول مش هيدخلوا راحتي فهنا بيقول في هذا أيضا لن يدخلوا راحتي يعني ولو حتى لو محافظين على السبت برضو ملهمش راحة عندي فاهمين المعنى؟ يعني لو لسه محافظين على السبت كيهود برضو ملهمش راحة ليه؟ لأن ما عندهمش إيمان تاني يبقى كل من يحفظ السبت في هذا أيضا لن يدخلوا راحتي ليه؟ كل اليهود حافظ السبت وكل من يحفظ السبت عهد السبت مش هيدخل الراحة الأبدية ليه؟ لأنه لم يؤمن بعمل الله اللي بعده أن الله قد جاءنا في الجسد وأقامنا مرة أخرى في يوم الحد وجدد الخلق في الحد هو دي الراحة الأبدية هيشرحها دلوقتي إذ بقى أن قوما يدخلونها ما هو بدل بدل بيقول لن يدخلوا راحتي يبقى لازم في حد هيدخل الراحة دي طب مين بقى اليهود كلهم مش نافعين والشعب المختار مش نافع وآدم وحواء طلعوا برضو أوت طب وبعدين مين اللي هيدخل الراحة والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين أيضا يوما قائلا في داود فربنا قال إيه طيب أنا هقول على لسان داود بقى نبوة لقدام اليوم إن سمعتم صوته يعني هيجي في جيل تاني يقول يا جماعة اعملوا معروف بقى لما تسمعوا صوتي المرة دي بلاش تعصوا وتبقوا زي اللي قبلكم عشان اللي قبلكم آدم وحواء ما سمعوش الكلام بوظوا السبت وخرجوا من الراحة شعب إسرائيل ما سمعوش الكلام بوظوا كنعان ودخلوا كنعان بس ما ارتاحوش ارتاحوا كده وكده فأنا بترجاكم اليوم إن سمعت اليوم يعني في يوم جديد يعني في عهد جديد يعني في بقى نظام جديد هنبتدي من النهاردة اليوم إن سمعتم صوته عشان كده يقول يعين يوما قائلا في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره يعني دي جت بعد فترة طويلة قوي من يشوع وكنعان وكل حاجة كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم يبقى أكيد الكلام مش للي خدوا كنعان خدوا كنعان دول ما مش هو كلام ليهم ده كلام لينا احنا بقى لأنه هي الآية اللي أنا عاوز أوصل لها لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر يعني لو خطة ربنا هي كنعان الأرضية ما كانش جه في داود بعدها ب 400 سنة وقعد يقول يا جماعة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم زي أبائكم لأنه أقسم زمان لن يدخلوا راحته فاسمعوا صوته عشان تدخلوا الراحة يبقى بيتكلم عن راحة تانية واضحة؟ فبيقول لو كان يشوع قد أراحهم ما كانش ربنا يكلمنا عن راحة أخرى عاوز يقول ان الكتاب المقدس حتى العهد القديم بيتكلم عن راحة اخرى غير الراحة الارضية وبيتكلم عن كنعان اخرى غير كنعان الارضية وبيتكلم عن يشوع اخر غير يشوع الذي اراحه فاهمين المعنى اللي عاوز بولس يقوله ان العهد القديم في مزامير داود بيفتش السر ان الراحة بتاعت كنعان راحة مزيفة وان يشوع هو الكومبارس مش هو الاصل وانه انه في راحة اخرى تنتظر ولاد ربنا اذا بقيت راحة لشعب الله ده اللي عاوز يوصل له ان في راحة لسه مستنية شعب الله لانه كنعان مش هي الراحة ماشي هو ده اللي عاوز يقوله بولس في الحتة دي لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله يعني إيه ما هو الراحة معناها أنك تنتهي من أعمالك وطول ما أنت على الأرض مش هتنتهي من أعمالك إنما الراحة هنا بيتكلم عن راحة أخرى في الأبدية فلنجتهد هي آخر آية بقى اللي عن فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة مش كنعان بقى عشان كده أول الكلام قال فلنخف مع بقاء وعد بالدخول لراحته يرى أحد منكم أنه قد خاب وهنا بيقول فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عيناه يعني وارد ان احنا نقع نفس الوقعة بتاعت اليهود وزي ما طلعوا من مصر وما وصلوش كنعان في ناس هتتعمد وممكن ما توصلش السماء خلينا ناخد بالنا عشان نوصل للراحة اللي وعد بيها من وقت آدم واستراح من كل أعماله ووعد بيها وقت يسوع واداهم حاجة كده يعني سوريا كنعان وما زال الوعد قائم لينا عشان ندخل الراحة فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين